السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلا هو رايحين فين سايبين مين عشان مين واقفين على باب مين وسايبين باب مين إلا هو وحده لا شريك له سبحانه وتعالى النهارده حكاية آية مع آية جبارة آية بتتكلم عن علم الله سبحانه وتعالى علم الله العظيم علم الله المحيط يعني إيه علم الله يعني إيه ربنا العليم يعني ايه ربنا علم عظيم يا جماعه يعني لو جبنا علم كل علماء البشريه كل علماء ادخلي كده مكتبه كليه الطب شوفوا علماء الطب عملوا مراجع قد ايه علم كل علماء الطب وكل علماء الجيولوجيا وكل علماء ال ال ال التاريخ وكل علماء وكل العلماء اللي خدوا نوبل وكل ال- علم كل الانبياء وعلم كل الملائكه وعلم الملا الاعلى وعلم كتبه ال- الاقدار و- وص- بصريف الاقلام بتاعتهم وع- لو جمعنا كل علم العلوم على الاطلاق كل ده ولا شيء في علم الله ولا قطره في بحار علم الله سبحانه وتعالى قطره يا اخوانا يعني في بحار علم الله سبحانه وتعالى فيعني ايه ربنا العليم سبحانه وتعالى يعني ايه علم عظيم ربنا بيقول وعنده مفاتح الغيب يعني ايه مفاتح الغيب الايه دي اختلف فيها المفسرين على اقوال كلها بديعه وكلها عظيمه مفاتح الغيب النسفي في تفسير النسفي بيقول آه، مفاتح الغيب اي ان الغيب ده خزائن ولا يوجد مفاتيح هذه الخزائن الا بيد الله النسفي على فكره من التفاسير الجميله جدا يا جماعه اللي عايزه او عايز يقرا من تفسير سريع سريع خالص يعني يعني سوره التوبه مثلا اللي انا بشرح بيها في في- بشرحها في دوره براءه دي في النسفي كلها 40 صفحه هي السورة 20 صفحة أصلا في المصحف 40 صفحة يجيب الأقوال ومع ذلك وافي ويجيب أقوال المفسرين وأقوال السلف و- و- ومختصر وسهل ولغته بسيطة فيعني أنا بحاول أعرفكم كده في وسط سلسلة حكاية آية أعرفكم بالتفاسير شوية بحيث إن إحنا نقدر نرتبط بالتفاسير وتقدروا تفتحوا التفاسير بدون أي تهيب ليها موضوع بسيط جدا وعنده مفاتح الغيب يعني معناه ان الغيب ده آه، مستندات مستقبلك بكره ايه اللي هيحصل لك بكره ايه اللي هيحصل لك بكره آه، آه، هو في اخطار هو في حد بيتربص بيك هو في حد بيخطط ليكي هو في عريس حلو قوي قوي قوي قوي ونقطه بس يعني آه، آه، بي- بيفكر والمفروض ان يعني لو انت خدت بالك ممكن تعملي مثلا شيء معين او اهلك او والدك يبقى ينتج عن هو في حاجه مغانم او مخاطر حواليك وانت لو خدت بالك ممكن تفرق معاك في حاجات كتير جدا تتعلق بمستقبلك لا يعلمها الا الله مستندات مستقبلك محطوطه في خزن والخزن دي مفاتيحها مش مع حد الا الله سبحانه وتعالى طب هيحصل ايه في الارض طب هيحصل حرب عالميه ثالثه ولا لا طب ايه اللي هيحصل لامريكا طب الصين هتهجم على العالم ولا المليارات اللي قاعده تكدسها دي هتعمل بقى ايه في الاخر يعني طب طب اللي هيحصل ايه طب الآن عنده مفاتح الغيب عشان كده العلماء اختلفوا على خمس اقوال في عنده مفاتح الغيب القول الاولاني مصائر الاعمار يعني ايه مصائر الاعمار شباب ماشيين مع بعض في ثانوي يا ترى مين هيدخل كليه ايه يا ترى مين فيهم هيبقى غني ومين هيبقى فقير يا ترى مين فيهم هي- هينجب ومين هيبقى عقيم يا ترى مين فيهم هيعيش سعيد ومين هيبقى يا ترى مين فيهم هي- هيعيش لحد ما يبقى عنده 60 70 ومين هيموت شاب مصائر الاعمار يا ترى كل واحد منهم مستقبله شكله ايه وهيبقى ايه مصائر الاعمار آه، بما فتح الغيب الحاجه الت- يعني ايه الغيب هنا الحاجه الثانيه مص- مآلات الامور يعني ايه مآلات الامور يعني دلوقتي مثلا كل واحد فينا شغال في مشروع كل واحد فينا اللي في ماجستير اللي في دكتوراه اللي بيفتح محل اللي بيسعى في جوازه يا ترى الامور دي هي- هيقول الى ايه غيب لا يعلمه الا الله القول الثالث خواتيم الاعمال يا ترى كل واحد فينا هيتختم له بايه يا ترى يعني هيتختم لها بعمل صالح ولا كل واحد فينا المشهد الاخير في حياته ايه مفاتح الغيب القول الرابع خزائن الاقدار والارزاق ده قول ابن عباس خزائن الاقدار والارزاق يا ترى بكره انت رزقك ايه اجلك اجلك ايه عمرك ايه ال ال ال يعني إيه؟ المغانم ايه المخاطر ايه عشان تقدر بقى تتعامل مع الحياه مستندات جباره في ناس مستعده تدفع مليارات عشان تاخد المستندات دي من خزائن الغيب ولكن دي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى روح له يتولاك قال لك حتى النبي لا يعلمها عليه الصلاه والسلام يبقى يعني ايه عنده مفاتيح الغيب؟ انا اعرف كل انا اعلم كل اللي هيحصل لك وكل المخاطر اللي هتتعرض ليها وكل المغانم اللي حواليك وانت مش داري بيها يبقى معناها ايه تعالى لي وانا اجيبها لك كلها تعال لي وانا اخلص لك الموضوع آية تربط القلب بالله ارتباطا عظيما وتصل الإنسان بالله صلة عظيمة فعلا كده خلاص أويت إلى كنفك يا رب فآوني وعنده مفاتح الغيب القول الخامس آه، آه، الغيب هنا اللي مفاتيحه مع الله سبحانه وتعالى قالك الثواب العقاب يعني هينزل ثواب ايه بعد الصلاه اللي احنا صليناها بعد المقطع اللي احنا قلناه وسمعناه هينزل عقوبه ايه بعد الذنوب هيحصل ايه ثواب وعقاب فكل دي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر يا ترى دلوقتي يعني ال- الجزر اللي حو... يعني جزر الارخبيل الاندونيسي دول 10000 جزيره دول منهم كام الف جزيره ولا حد يعرف عنهم حاجه اصلا امريكا قريب اعلنت ان في جزيره من جزر هاواي من جزر هاواي اختفت ومش عارف اختفت امتى اصلا اليابان بعدها بايام اعلنت ان جزيره من جزر تبع اليابان اختفت يعني ايه اختفت ما يلاقوهاش اصلا فجاه كده بيرصدوها آه، ما لقوهاش بيعملوا مسح آه، جيولوجي ما لقوهاش اصلا يعني هو هو هو يعلم ما في البر والبحر اوعوا تفتكروا يا جماعه ان امريكا خلصت الليله اوعوا تفتكروا ان الاقمار يقول لك ياجوج وماجوج فين ويعلم ما في البر والبحر اذا كانت جزيره تبع امريكا اختفت وانتهت وامريكا مش عارفه واليابان ودي اعلى دول في التقنيات في العالم مين قال لك ان هم ماسحين كل حاجه و- ويعلم ما في البر والبحر هناك غابات على وجه الارض لم تطأها قدم انسان الى اليوم الى اليوم الى اليوم على فكره البحار والمحيطات دي معظمها بيسموها صحراء, صحراء بحريه يعني يعني اماكن مجهوله في البحر ما حدش يعرف يوص- يمسها اصلا ولا بشر يوصل لها اصلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها الله قال لك من الاقوال البديعه اللي ذكرها الشوكاني في فتح القدير وما تسقط من ورقه قال لك ورقه هنا يعني ثمره فاكهه ثمره شجره ورقه شجره قال لك يعني إيه ما تسقط من ورقه الا يعلمها قال لي اي قال كل ثمره تسقط من على شجره يعلم الله من هي رزق من التفاحه دي رزق كل يعني شوف ملايين التفاح والليمون والبتاع وال وال وال وال وال والصناب قاعده تجنى وت- محدش عارف ده رزق مين الله يعلم كل فاكهه دي رزق مين كل مشمشايه كرزايه برقوقايه إخ- كل وا- هي رزق مين و- وما تسقط من ورقه الا يعلمه من ب- بدائع المفسرين ان بعض المفسرين قال لك ربنا ما قالش وما تسقط من ورقه الا يعلم سقوطها الا يعلمها يعلمها ديت ربنا يعلم عدد ورق الشجر على وجه الارض كله ربنا يعلم عدد اوراق الشجر في كل قاره من القارات ربنا يعلم عدد اوراق شجر الجنه وفي نفس الوقت يعلمها يعلم رزقها واجلها وورق الشجر ده مخلوق له اجل وله رزق هو كمان ويعلم حالها قبل السقوط ويعلم حالها بعد السقوط علوم يا اخواني في الله علوم جباره لله سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة إلا إذا كانت الورقة دي شأن بسيط لا يلتفت إليه إنسان في الحياة أصلا أمال الشؤون التانية العظيمة ربنا يعني بيراقبها ويتابعها ويعلمها قد إيه سبحانه وتعالى قد إيه الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى ولا, ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض الحبوب الإنسان بيبدر الحبوب في التربة يلاقي الثمار طلعت وغير إن في ملايين الحبوب ومليارات الحبوب في التربة في الجبال وفي كل مكان محدش يعرفها أصلا محدش يعرف عنها حاجة ولا حبة في ظلمات الأرض يقول لك ده من 20 مليون سنة الحباية دي البذرة دي موجودة والتحاك والحواليها مش عارف إيه فاتحفظت ايه ايه ولا حبة في ظلمات الارض ده المجاهيل الله يعلمها مش مسح جيولوجي بقى الحاجات ده مجاهيل الارض ربنا يعلم كل حاجة ممكن تنمو وتجيب خير ربنا يعلم كل شيء وما ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس يعني ايه ولا رطب ولا يابس فيها اقوال يا جماعه من اجمل الاقوال اللي ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير وعلى فكره زاد المسير لابن الجوزي من التفاسير الرائعه تفسير صغير جدا زي ما انتم شايفين هو ده الكتاب ده هو زاد المسير لابن الجوزي ده كله تفسير القران كله في الكتاب ده هو كل ايه بيجيب فيها اقوال المفسرين واقوال السلف في الايه بصوره مستوفاه قويه جدا وممكن يجيب القراءات في الايه كمان يعني ف يعني تفاسير عظيمه يعني ان احنا ايه ف ولا رب ولا يبس من الاقوال الجميله وذكرها الشيخ مصطفى العلوي برضه في إيه تفسيره التسهيل تفسير جميل جدا وجامع ولامم فيه يعني حوالي 10 تفاسير جاب خلاصتهم فيه إيه قالوا ولا رب ولا يابس قالوا إيه الرب هو لسان المؤمن الذي لا يزال ربا بذكر الله طب قالوا اليابس قالوا اليابس ده لسان الكافر الذي يبس من قلة قلة ذكر الله سبحانه وتعالى يعني الرب واليابس شفتوا الكلام الجميل قد ايه ولا رب الرب اللي هو لسان المؤمن اللي رد بذكر الله القول الثاني الرب الحي واليابس الميت اللي نزع منه الماء والحياة القول الثالث قال لك كل جسم اصلا بيتغير نسبه الرطوبه واليبوسه فيه يعني انت دلوقتي لو رحت جيم هيقول لك تعالى نعمل نسبه لو جيم مر يعني متطور شويه نسبه الميه في الجسم يقول لك لا نسبه الميه قليله لا نسبه الميه عاليه انت نفسك ال hydration وال dehydration في جسمك ال- الميه في جسمك نسبتها بقى الرطوبه واليبوسه بتختلف ربنا مراقب نسبه المكونات بتاعه جسد كل مخلوق زي وما تغيض الارحام وما تزداد ربنا مراقب عضو الرحم في جسد المراه هو ربنا مراقب جسمك من جوه كمان يعني ايه يا اخوانا العلم ده ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين عارفين يعني إيه مبين ان يبين مدى علم الله اللي ينظر في الكتاب ده ويلاقي كل اللي بيحصل في الكون ولا في الكتاب ده يقول سبحانك ايه العلم ده يا رب انت تعلم كل شيء ويبين مدى هيمنة الله اللي ينظر في كتب الاقدار وبعد كده ينظر يبص في الدنيا مين اللي شوفه ومين اللي مرض ومين اللي مات ومين اللي اللي اتولد ومين ده بالظبط يا رب زي ما انت كتبت مدى هيمنة الله في كتاب مبين يبين مدى عظمة صفات الله قد ايه ربنا عظيم قد ايه ربنا عليم قد ايه ربنا مهيمن قد ايه ربنا قدير كتاب مذهل يذهل من رآه بعلم الله وقدرة الله وهيمنة الله والمعنى الثاني مبين أن يبين كل ما سوف يحدث كل ما سوف يحدث مما كتبه الله سبحانه وتعالى آه، آه، حاجة جامدة قوي يعني إن الإنسان يعيش مع آية زي ديت آه، انك تقومي دلوقتي تصلي ركعتين بالايه دي بس الايه دي في سوره الانعام ايه رقم 59 في سوره الانعام ان كل واحد وانا شرحت لكم الايه اللي بعدها في المقطع اللي فات الايه اللي بعدها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني بعد ما ربنا اتكلم عن علمه الشامل قال لك بقى اللي عنده العلم ده ما يعلمش حالك انت ما يعلمش عمل عمل من عملك نحن تحت علم الله يا جماعه فماذا نحن فاعلون مع هذا الاله العليم العظيم مع هذا الاله العليم الحكيم مع هذا الاله القدير مع هذا الاله المهيمن المسيطر الجبار المتكبر مع هذا الله العظيم مع, مع الله سبحانه وتعالى ماذا نحن فاعلون مع الله كيف سننكسر له كيف سنأوي إلى كنفه كيف سنأوي إلى ركننا الشديد وأملنا الوحيد الله سبحانه وتعالى افتكروا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو القران القران بينشط القران بيفوق ربنا بيقول ومن الليل فتهجد به تهجد بالايه بالقران يعني ايه تهجد الهجود هو النوم تهجد اي ازل النوم يعني القران بيطير النوم من العينين القرآن بيفوق القرآن بيزود العزيمة القرآن بيصنعك إنسان تاني القرآن بيخليكي واحدة تانية خالص القرآن بيصنعك القرآن بيغيرك القرآن يوقد من شجرة مباركة ده وقود ليك وقود لشجرة الإيمان في قلبك وقود يوقد انت انت الوقود ده العربية بتاخد وقود تطير انت المفروض تتقد وجذوة الايمان تتقد في قلبك وتبقى عامل زي النار المتلهبة كده اول ما تتصل بالقرآن من النشاط والحركة والقوة في الحياة ال- ال- ال- اللي بيسيب القرآن فنسي ولم نجد له عزما اللي هينسى معاني القرآن ستنهار عزيمته على غض البصر ستنهار عزيمته على قيام الليل اشحن اشحني قلبك بالقرآن اشحن قلبك بالقرآن ذي الذكر أي ذو الأثر العظيم في تذكير القلوب وشحن القلوب وشحن العزائم كلام الله كلام الله كيف نزهد فيه عجيب ان يبقى ربنا انزل لنا هذا الكتاب العظيم ونحن فيه زاهدون والى غيره مقبلون وعنه منصرفون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا إلا في كتاب مبين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير